اقرأ وارتقب القرآن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا أما بعد فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اقرأ وارتقي ما زلنا بفضل الله تعالى في سورة البقرة وورد اليوم من الآية 113 إلى الآية 115 نفتح المصاحف ونتعرف على ضيوفنا وبعد كده نقرأ بشكل مصحف المعلم كما عودناكم في هذا البرنامج معي ومعكم ضيفين عزيزين علينا الشيخ محمد إبراهيم أهلا بك شيخ محمد اهلا بكم الله يبارك.
منور شيخ محمد ربنا يعزك شيخ آه، ضيفنا الثاني الشيخ حسين حسن حسين اهلا بيك شيخ حسن منور يا شيخ حسن ربنا يحفظك آه، نبدأ على طول القراءة ومن لم يستطع معنا قراءة ورد اليوم آه، نستقبل اتصالاتكم على ورد جزء عام يبقى معانا ورد البقرة ومن لم يستطع قراءة ورد البقرة يقرأ معنا من جزء عام هنبدأ على طول مباشرة وترددوا خ- معانا مع ضيوفنا اللي في الاستوديو إن شاء الله جاهزين ضيوفنا؟ نبدأ بإذن الله تعالى مستعينين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب ايه النفس ده احنا يعني المفروض ان احنا نفسنا يبقى اطول صح ولا ايه صحيح.
نكمل ان شاء الله ماشي كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم إن الله واسع عليم بارك الله فيكم ضيوف الاستوديو وبارك الله فيكم مشاهدينا الكرام نبدأ على طول في التعليق على الأخطاء الشائعة اللي بنسمعها من بعض إخواننا وأخواتنا اللي بيقرأوا القرآن وقالت اليهود ليست النصارى ما تنفع خالص صح يا شيخ محمد؟
نعم.
ينفع أقول وقالت اليهود ليست النا لا النون مرققة في القرآن كله يبقى إيه؟ أن طب جه بعديها صاد مفخمة يا شيخ قلنا بقى هنعمل هيئة بسيطة لابتسامة بسيطة جدا تخلصني من التفخيم والترقيق اسمعوا كده وقالت اليهود ليست النصارى ايوه كده بس ما نعملش ايه بقى ما نعملش الف بين النون والصاد ما نسمعش بنسمع ناس بتقول وقالت اليهود ليست النصارى نصارى كده جبنا الف الف زائد في القران تخيلوا مصيبه آه، الموضوع مش سهل مين يزيد في القرآن ويقبل منه ده القرآن منزه عن الزيادة والنقصان والتبديل والتحريف صح مش دي قاعدة عندنا أساسية ناخد بالنا بالله عليكم ما اقولش النصارى في ألف كده هي النصارى أيوة ما زدت ألف آه وقالت النصارى ليست اليهود على شيء نفس انقطع ارجع ابدا منين لو بدات وقلت وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب يبقى وهم يتلون الكتاب والقول عايد على مين على النصارى لما يتكلموا عن اليهود نعم.
لا الكلام عايد على الكل يبقى لابد نز- نزود نفس شويه ما نعملش زي ضيوفنا كده والنفس يقع نشد لا النفس.
نزود نفس شويه ونصل الايه المعنى كما وصلت انا في القراءه خلاص نعم في خطأ تاني مشهور جدا التاء اللي بعديها لام في مد التلا
نعم تمام اسمع كده وهم يكلون الكتاب هياكلوا الكتاب يا شيخ محمد ايش حسن ينفع الكلام ده وهم يكلون يكلون ايه طب والله بيقولوها كده عارفين ايه السبب التاء عندي بتخرج منين من طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا السنتين دول من الداخل طيب كويس قوي طب واللام اللام تحتيها على طول ماشي مع حافه اللسان اللسان الاماميه طب ما ده قريبين بعض قوي في المخرج عشان كده اسهل على القارئ ان يقول يكلون فيعمل ايه يمكن لمخرج الكاف او قرب مخرج الكاف عشان يبعد عن تقارب المخرج ده ده ده هنا وفي اماكن كتير قوي الذين اتيناهم الكتاب ايه يتلون.
يكلونه ك... آه، يكلونه يكلونه.
صح لا ما ينفعش خالص هياكلوا الكتاب ما ينفع. شوفوا تخيلوا س... بسبب آه، آه، آه، نقل المخرج من مكان لمكان تغير المعنى في القرآن وده من اللحون الجلية ليه؟ لأن أنا أوهمت السامع بغير المقصود يتلون من التلاوة القراءة يتلون الكتاب يقرؤون الكتاب يتلون الكتاب حد جعان؟ ما ينفعش صح؟ طيب آه كذلك قال الذين م- مرشي كذلك قال الكاف عندي كاف لا ما ينفعش ان اقول ايه كذلك طب ايه السبب ان انا عملتها كده صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. السبب ان انا استعديت للقاء بتاعت ايه قال فاستعديت ليها بايه بتبديل الكاف بابدال ايوه بابدال الكاف بايه قاف عشان يبقى الامر سهل كذلك قال لا ما تنفعش خالص لازم اقول ايه كذلك قال قا كذلك قال ايوه كده يبقى نخلصها بايه هيئه والله سهله جدا تخيلوا القران بيعلمنا ازاي نبتسم وازاي نبوز يعني يعني مفيش حد هيبتسم على طول ولا حد هيبوز على طول يبقى انا محتاج لهيئه للشفتين سريعه وده مصداقا لقول لقول الامام لقول ما تنفعش لقول الامام الجزري وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه لابد من رياضة الفكين لازم أحرك الفكين بشكل سريع يبقى يقول إيه كذلك قا مش كذلك قا ما تنفع خالص كذلك قال الذين لا يعلمون مثل أنا هجري بسرعة عشان نسمع ضيوفنا ونستقبل اتصال حضراتكم بإذن الله تعالى آه، طبعا في سواكن عندنا كتير محتاجين ان احنا نظبط السواكن يعني اقول قال الذين كذلك قال الذين لا يعلمون يعلمون العين ساكنه اقول ايه يا شيخ محمد يعلمون احسنت وعندي بعد كده لا يعلم آه، آه، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل ينفع اقول مثل لا شيخ حسن ما ينفعش اقول ايه مثل يبقى تسكين الحرف مهم جدا حتى لا اقع في مشكله الا وهي اضافه حركه للقران ليست في القران والله اللي بقول لكم عليه ده مشهور جدا ومنتشر ده انا بعدي على الاخطاء بسرعه ده لو وقفنا على كل كلمه مش هنخلص الحلقة نعم.
آه، في آية واحدة نكمل بقى طيب الوقف هنا على مثل قولهم يجوز الوقف هنا ولا أصل ولا الأولى الوصل لا الوقف هنا أولى ليه لو أنا قلت قول كذلك قال يبقى اللي جاي ده إيه ده قولهم قوله لو وصلت يبقى من قولهم كذ... آه، فالله يحكم بينهم نعم يبقى أقول إيه كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم قولهم ماذا مثل قول فالله يحكم بينهم لا لا لا لا لا, لا.
كلام منفصل لا.
قولهم ايه قول اليهود على النصارى قول- وقول قول- النصارى على اليهود نعم.
الكلام عاد على ما قبله نعم مولانا لكن لما اقول فالله يحكم بينهم ده رد بقى نعم.
ربنا يفصل بينهم يوم القيامه مهم قوي ان احنا نستشعر المعاني ديت عشان نعرف نقف فين ونبدا منين طيب فيما كانوا فيه يختلفون خدوا بالكم فيما اداه الف ماديه ك ك اداه الف ماديه نو واو ماديه في ياء ماديه خدوا بالكم المدود دي لازم تتوزن وزن ايه دقيق اه طب اقول لكم على مقوله الامام الخقاني اظن حفظتوها بس صلوا على النبي الاول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يقول الامام الخقاني زن الحرف لا تخرجه عن حد وزنه فوزن حروف الذكر من افضل البر تخيل افضل بر يتقابل به ربنا سبحانه وتعالى ان تزن حروف الايه الذكر اللي هي حروف القران طيب يبقى اقول ايه ناخد بالنا بقى المدود اقول ايه فيما ادالف ماديه تاخد زمن حركتين ك ألف مادية تاخد زمن حركتين نعم.
نو واو مادية تاخد زمن حركتين في يا من دي اه يبقى نوزن كل ده وتسمعوها مني كده موزونة فيما كانوا فيه اه بس انا مش بعمل اداء دلوقتي انا بضبط ايه ازمنه فيما كانوا فيه يختلفون ايوه كده وما نسمعش بقى حد يسقط الخاء يقول لك ايه فيما كانوا فيه يختلفون طب بالله عليكم سمعت مني خاء لا طبعا سمعتوا انتوا مني خاء برضو ما ما حد سمع خاء اقولها تاني وشوف ركزوا كده هتسمعوا مني خاء ولا لا فيما كانوا فيه يختلفون والله ما اتيت بخاء طب اسمعوا كده الخاء فيما كانوا فيه يختلفون يختلفون يختلفون مفيش خاء يبقى انا ممكن يسقط مني حرف نعم وانا اقرا القران نعم واحنا قلنا القران منزه عن ايه النقص الزيادة والنقصان نعم.
يبقى لا أزيد في القرآن ولا أنقص من إيه من القرآن ولا لا يقطع.
حركة ولا حرف ولا صوت ولا زمن نعم مولانا أ- هكذا تلقينا القرآن عن مشايخنا بالأسانيد المتصلة للنبي صلى الله عليه وسلم ما تصلوا على النبي اللهم صل وسلم خلاص أردت أخلص أهو أتلقى اتصالات حضراتكم بإذن الله تعالى ومن أظلم خد بالك كده اسمع الخطأ ده ومن أظلم عملت ايه يا شيخ لا، محمد لا ورش.
دخلت في ورش يا شيخ محمد صح ورش، آه.
اه ورش يغلظ ذلام لكن حفص لا يغلظ ذلام في اظلم يبقى اقول ايه فمن و...
ومن أظلم.
ومن اظلى الابتسامه بقى ابتسم اه والله بنعلمك الابتسام اظلى ايوه كده آه خد بالك من حاجه تانية الظاء ساكنه نعم.
ما ينفعش اقول ومن اظلم ايه اظلم دي حركناها كده ما تنفع في القرآن أظلم أيوة كده خلص الهمزة بآ والظاء هي تجويزة بسيطة كده أظ واللام هي ابتسامة بسيطة أظلا أيوة كده هو ده القرآن وإلا ما يبقاش قرآن ومن أظلم ممن منع عندنا بصوا في المصحف كده هتلاقوا ميم وعلى الشاشة برضو عشان الآيات معروضة على الشاشة ميم أدي ميم مشددة صح؟ تغني بإيه بزمن آه، العلماء قدروه بحركتين أقول إيه ميم وبعد كده عندي نون مدغمة في ميم فبقى عندي مشدد بعديها تاني يبقى عندي ميم مشددة وبعدها ميم مشددة اسمعوا الخطأ وده منتشر أيضا ومن أظلم ممن آه أنا عملت إيه كده؟ جبت الميمين في وقت واحد نعم بس بزمن طويل شوية لا لازم افصل بين الميم الاولى والثانيه اقول ايه ومن اظلم ممن مم بس مم دي بقى ما تجيش بقى مام واجيب الف بين الميمين نعم اسمعوا الصح والخطأ ومن أظلم ممن منع ومن أظلم ممن لا ما تعملش كده عشان كده مش حلو مام لا هي ايه مم ايوه بهيئه بسيطه جدا نخلص المشكله والله القران سهل والله ده مش كلامي انا ده كلام رب العالمين رب العزه يقول ولقد يسرنا القران للذكر نعم فهل من مدكر طيب نكمل انا معايا اتصال طب ناخد اتصال وبعد كده نكمل ان شاء الله معانا استاذ عمر من سوريا السلام عليكم وعليكم السلام السلام ورحمة الله وبركاته كيف هلا.
صحتك يا أستاذ أشرف في نعم والله يا استاذ عمر كيف صحتكم إن شاء الله تمام والله في نعم والله الحمد لله الله يديمكم ويديم القناة الرائعة ويديم الشيخ محمد حسان على آمين.
هالقناة الحلوة امين يا رب نحمد العالمين الله عز وجل على هالبرامج اللي عم تطلعوا لنا اياها شكرا كثير لكم الله يحفظكم ان شاء الله أه، محمد بده يحكي معك طيب ن- نسعد بمحمد السلام عليكم عليكم السلام ازيك يا شيخ محمد
الحمد لله اين انت
سوريا في سوريا لا اين انت يعني بقالنا كتير مش بنسمع صوتك يعني
ما بعلق الخط الخط اه الخط غلطان بصراحه طيب سمعنا كده بقى سمعنا ايه النهارده
خافية الغاشيه ايه طيب تفضل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الخافية الخاشيه ليه بس يا شيخ محمد الغاشيه الخافية كويس
وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة سعيها راضية في جنة انت عالية آه، محمد انت عندك كام سنه يا محمد
أربع سنين بسم الله ما شاء الله اربع سنوات وبيقرا في الغاشيه وفي ناس كبيره وخريجين جامعه وما بيعرفوش يقراوا الغاشيه طب بالله عليكم ده ي- ينفع بارك الله فيك يا محمد وفي والديك معنا استاذ اسماء من الفيوم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن أقرأ؟
اتفضلي يا اسماء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور بارك الله فيك يا اسماء الذي خلق اسماء بارك الله نعم.
فيك ربنا يحفظك يا اسماء السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله شيخ أشرف حياكم وحيا الله.
الله ضيفاك الكريمين آه، اهلا بيك لك ام اسماء نعم اتفضلي ام اسماء جزا- جزاك الله خيرا خيرا يعني جزاكم ان شاء الله جزاك الله خيرا أنا أحييكم على البرنامج ولكن لي ملاحظة بسيطة يعني.
تفضلي آه يعني إن إني أرى والله أعلم أن قراءة المرأة على الهاتف على الهواء مباشرة هي تدخل في الخضوع للقول هذا والله آه، أعلم آه، آه، بس الذي انقل لحضرتك فهمته من أقوال أهل العلم في هذا ام اسماء ام هذه اسماء المسألة ام اسماء انقل لك نعم.
بس فتوى فضيله الشيخ محمد حسان بجواز قراءه المراه للقران عبر الهاتف آه، على الفضائيات الشيخ محمد افتى بهذا ولو حضرتك حبيتي ترجعي لفتاوى الشيخ هتلاقيه ان شاء الله افتى بهذا الامر آه، معنا استاذ محمد من اسيوط السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ أشرف اهلا بيك الله يكرمك استاذ محمد بارك الله فيك وزادك علما يا رب ونورا الله يحفظك وبارك الله فيكم ممكن أقرأ آه، تدفع كام صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كده تقرا بقى ان شاء الله أعوذ اتفضل.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيخ شيء محمد نعم انت ادائك حلو قوي وقراءتك جميله بس ما قلتش ايه وقالت اليهود ليست النصارى على شيء ماشي فما نرعتش الصوت ال- المادي مم.
وقالت النصارى ليست اليهود على شيء كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون طب ارجع تاني كده يا شيخ بس كده ارجع تاني آه وهم يتلون الكتاب وهم يتلون الكتاب انت بتهرب عشان ما اجيبش كاف
وهم يتلون الكتاب مم.
كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون بارك الله فيك يا شيخ محمد قراءتك يا.
طيبه ربنا يحفظك معانا الجميله بسمله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته إذا ألف نزولي وجعني زورك وجعك اه ألف سلامة عليك لك في خشب ازيك يا شيخة بسملة عالي الحمد لله رب العالمين في نعم والله تاني نعم
يا رب تخش الجنة يا رب نخش جميعا الجنة أنا وأنتي وضيوفي ومشاهدينا الكرام وبرضه زمايلنا في الاستوديو إن شاء الله ممكن أقول حديث القرآن النهاردة
تدفعي كام؟
صلى على النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب ماشي نسمع قرآن الأول وبعدين حديث
قال رسول اللهم صل الله صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة جميل يا بسملة الكلمة الطيبة صدقة نعم جميل أوي أوي أوي أوي ممكن أقول القرآن ممكن تقولي قرآن بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمو- فالمغيرات نعم فالمغيرات صبحا
فالمغيرات صبحا وأثرن- فأثرنا فأثرنا به نقعا نقعا
فوسطنا وصفنا به جمعا بارك الله فيك يا بسملة أنا بس أسأل ضيوفي يعرفوا يقلقلوا زيك ما بيقلقلك كده في والعاديات ضبحة لا ما نعرفش ما نعرفش معانا أم ليث من الأردن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اتفضلي يا أم ليث أقرأ؟
اه اتفضلي ان شاء الله اكملي ان شاء الله ومن اظلم ممن منع مساجد الله يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة
لا لهم ولو في الاخره خزي هو هو اه ماشي لا، لا، ممكن آه، يحتمل آه، معنى عفواً.
لكن آه، آه.
لكن المقصود ولهم في الاخره عذاب عظيم آه، آه، آه، بس الناس- فاذا وقفنا هيعود المعنى على اقرب مذكور صح مم.
لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم كويس.
ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم بارك الله فيكم ام ليث آه معانا بسمله بس نسخه ثانيه بقى السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا بسمله ازيك يا شيخ ازيك يا شيخه بسمله انت اول مره تتصل علينا يا بسمله
ممكن اقرا سوره البقره البقره انت عندك كام سنه خمس سنين بسم الله ما شاء الله يعني حاجة طيبة جدا طب سمعينا كده يا بسملة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون انت ممتازة يا بسملة بسملة يا بسملة اسمعيني يا بسملة انت ممتازة بسم الله ما شاء الله انت جميلة جدا وممتازة جزاك الله خير خيرا جزاك ادعي لي كتير يا بسملة معانا الأستاذة شيماء من القاهرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير خيرا جزاكم ان شاء الله أبدأ إن شاء الله من الأول من أول ورد ان شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب احسنتي نعم احسنتي كملي كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم فال- فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون بارك الله فيك يا استاذ شيماء جزاكم الله خيرا خير جزاك ناخد بقى استاذ محمود ونكمل تعليقنا على الايه الاخيره وبعد كده نسمع لضيوفنا ان شاء الله عشان ما يناموش مننا بس صحيين طيب استاذ محمود السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
اتفضل يا استاذ محمود اتفضل يا فندم اتفضل ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين طب خد بالك بس أحد.
يا استاذ محمود اتفضل الراء عندي مشدده بالكسر فتبقى مرققه لا نفري تمام مش لا نفري
لا نفرق لا بين طب اسمعني أحد.
بس صلى على النبي اتفضل صلى على النبي الاول عايز تسلم بص يا شيخ اعمل زي ما اعمل كده لا نفرق لا نفري
لا نفرق بين أحد لا مش نفري ده انا بوقف لك على الراء عشان نفصلها اه اه اه ماشي اه لا نفري
لا نفرق بين لا اقف زي ما بقف بس يا شيخ ما تكملش لا نفري
حضرتك معايا يا فندم طيب ما هو وطي التلفزيون عشان ما تشتغلش بيه ماشي يا فندم لا ضل خلاص نروح بسرعة ايوه يا فندم معاك يا فندم معايا يا استاذ محمود قول زي ما بقول كده عشان اخلصك بس موضوع تفخيم الراء دي لا نفري طب اقول من الاول تاني لا قول بس الحته دي بس معايا اسمع كلام نفرق بين احد من رسله كويس بس انت قلت نفركوا والقاف ما- لا تبدل بكاف ما انت لو آه.
تسمع كلامي طب بص قول معايا طيب لا نفرق لا نفرق دي كويسه
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير بارك الله فيك يا استاذ محمود بارك الله فيك تابعنا ان شاء الله آه، هكمل بقى تعليق بسرعه كده احنا وصلنا لحد فين ومن, ومن أظلم اه قلنا ومن ومن اظلم ما تنفعش ولا في ناس بقى عايزه ت- ترقق اللام فتعمل ايه يبدل الظاء بالذات يقول لك ايه ومن اظلم ما تنفع خالص دي ما تنفع اظلا ايوه كده نفصل بين الظاء المفخمه المطبقه المستعليه تفخيمها عالي وبين اللام الايه المرققه ومن أظلم ممن منع مساجد الله اه مساجد ما تنفعش ولا مساجد ما تنفعش هي ايه مساجي جي جي ده ايوه كده لابد من بيان الشدة في الجيم أن يذكر فيها اسمه وسعى في اسمعوا بقى المبالغة ديت وسعى في خرابها خرابها ما تنفعش خالص نعم خو لا هي مش خو هي مش بالضم خا خرابها ايوه كده يبقى كل حاجه ليه عندنا ميزان في ضبط القراءه وسعى في اه ده في خطا تاني ده في خطا مصيبه اللي هو ايه بقى اللي هو اضافه الواو لسعى يقول لك ايه وسعى في وسعى في خرابها ايه وسعى دي هي وسعى خلاص يبقى ناخد بالنا دي لهجه واللهجات ممنوع القراءه بيها لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ما تنفعش عذاب عظيم وفي ناس بتفخم الخاء والخاء هنا إيه مكسورة نعم أقول إيه الآخرة ما أقولش الآخرة خاء هي خي صح نعم.
يبقى ناخد بالنا بالله عليكم من هذا الخ- آخر آية بقى وبعدين نسمع بقى الشيخ محمد وبعديه الشيخ حسن ولله المشرق والمغرب الشين فيها ساكنة ما أقولش المشرق ولا أقول المشرق وأمشي كده بالز...
على ضلال.
ب- بصوت الحرف زي ما أنا عايز لا نعم.
كل حاجة لها ضابط المشرق أيوة المشرق ما تنفعش برضه نعم.
خلاص آه، ولله المشرق والمغرب وقفنا هنا ليه لأن لله المشرق والمغرب خلاص وبعد كده فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم باختصار دي الأخطاء اللي بعض الأخطاء اللي بنسمعها من بعض إخواننا وأخواتنا اللي بيقرأوا القرآن نسمع بقى الشيخ محمد إبراهيم في نفس الورد فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم بارك الله فيك يا شيخ محمد ناخد اتصال معانا الأستاذة حنان من القاهرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا وجعله في ميزان حسناتكم آمين يا رب العالمين خير جزاكم إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
خد بالك ما بقولش أعوذ بالله من الشيطان لأن الهاء مكسورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون بارك الله فيك يا أستاذ بارك حنان الله فيك.
قراءة طيبة آه، معانا أحمد من حلوان السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك أستاذ يا أحمد أهلا بيك أستاذ أحمد أستاذ- ازيك يا أستاذ أشرف رحت فين ممكن أقرأ آه، ممكن تقرأ إن شاء الله
بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست طب ما نكمل بقى ومن أظلم
ومن أظلم أيوه أيوه نكمل إن شاء الله الآيات ماشي. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن لا خد يذكر بالك شيخ أحمد أيوه آه، آه، الهاء مكسورة عندك صح أيوه يبقى لازم نبين الكسرة ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ومن أظلم من أظلم.
ومن أظلم ممن منع مساجد الله طب أن- تاني يا شيخ كده تاني ومن أظلم ممن أظلموا ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم طب خد بالك ده مد متصل إلا خائفين إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب المشرق ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه ال... فثم وجه الله نعم إن الله واسع عليم بارك الله فيك يا شيخ أحمد بس خد بالك محتاج تضبط بس شوية أحكام كده وتبقى ممتاز ربنا يحفظك إن شاء الله أم محمد من سوريا السلام عليكم أم محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضلي جزاك الله خيرا يا شيخ أشرف خيرا جزاكم إن شاء الله
من مين أقرأ؟
ابدأي بقى من أول ورد إن شاء الله وقالت اليهود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب الكتاب بس كذلك- أقف عليها بإسكان الباء وهم يتلون الكتاب وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون يختلفون يختلفون بارك الله فيكم محمد معنا أستاذ إبراهيم السلام عليكم عليكم السلام ازيك يا إبراهيم الحمد لله أنت نايم ولا إيه؟
لا كويس صح يعني؟
اه بس طب أنت أنا كويس ولا يعني كويس؟
كويس الأولى ولا الثانية طيب؟
أقرأ من سورة فص- أنا عايز أشوفك صحي بس ولا لأ؟
نعم هتقرأ من فصلت؟
اه طيب اقرأ من فصلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا طب بص يا شيخ محمد يا شيخ إبراهيم.
إبراهيم خد بالك بس أنا عايزك إيه ما تاخدش هيئة التبويز على طول أنت تبوز ليه؟ ثم استقاموا دي كده أنا عملت هيئة أثرت على القراءة ثم استقاموا أنا زوري آه، وجعني ها؟
زوري وجعني زورك وجعك؟ ألف سلام عليك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك شكرا اتفضل كمل اتفضل يا حبيبي ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عليهم ولا عليهم؟
عليهم أنت بتقرأ القراءة تانية خالص مم.
عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون بارك الله فيك يا شيخ إبراهيم وشفاك الله وعافاك معنا أستاذ محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ أشرف اهلا بيك الله يحفظك جزاكم الله خير ربنا يجعل هذا في ميزان حسناتي امين يا رب العالمين امين أما إن شاء الله من أول الورد بإذن الله من اول الورد ماشي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه استاذ يختلفون محمد نعم آه، احسنت تحب تيجي معانا في البرنامج
شيخنا ان شاء الله يعني افكر يعني فيها طيب ان شاء الله آه، مرة يعني ما تفكرش بس ما تطولش في التفكير وسيب رقم تليفونك في الكنترول ان شاء الله بارك الله فيك معنا ابو كريم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اين انت يا ابا كريم والله موجود بخير الحمد لله بقالنا كتير مش بنسمع صوتك والله احنا بنتابعكم والله كده يعني من بره بره كده ان شاء الله ده ليه من بعيد لبعيد يعني خليها من إحنا قريب يعني يعني.
كفايه اللي احنا والله بنستمتع يعني بالبرنامج والله يعني والحمد لله كاننا موجودين ان شاء الله معاكم الله يرفع قدركم ان شاء الله في الدنيا آه، والاخره تسمح لك ان شاء الله تفضل ان شاء الله
ان شاء الله من اول ومن اظلم ومن اظلم م.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ابو كريم أيوة ان يذكى أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم لا فاينما تولوا فأينما تولوا فثم وجه الله فثم وجه الله فثم وجه الله تمام إن الله واسع عليم بارك الله فيك يا ابا كريم معنا استاذ عماد السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ممكن أقرأ اتفضل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم بينهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه خد يختلفون بالك احنا قلنا نظبط المدود بقى فيما كانوا فيه يختلفون فيما كانوا فيه لا انت بتقول كانوا فيه فين كانوا اللي هو الماديه فيما كانوا فيه يختلفون بارك الله فيك استاذ عماد شكرا عفوا معانا استاذ مصطفى السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ اشرف الله يكرمك يا شيخ مصطفى الله يحفظك
آه، ممكن اقرا معاك تدفع كام
طب آه، ممكن الشيخ وليد يقرا الاول هيدفع كام برضه
هيدفع كام
احنا عندنا دفع بالصلاه على النبي يعني على اساس والسلام.
اللهم صل وسلم
طب آه، ممكن هو يقرا ولا إيه؟
طب ماشي نسمعه الاول طيب ماشي ماشي اتفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا استاذ وليد حفظ ربنا يعزك يا رب بارك الله فيك آه، حضرتك اقرا طب تجويد ها ترتيل ولا تجويد لا خلينا في الترتيل بلاش تجويد دلوقتي اه ان شاء الله آه، مش بس ان شاء الله احسن من تع- يعني تعبها شويه نعم
آه، أق-
لا تعبني ايه يعني انت بتتكلم في تجويد وترتيل يعني واضح ان احنا امام قارئ يعني آه، لا بس ربنا يعزك يا رب بس اقرا تجويد ان شاء الله طب اقرا بالله من الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الألقان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون بارك الله فيك بس آه، إيه، انت ما تعبتش طيب ايه؟
ما تعبتش لا لسه لسه كمان.
لسه طيب الله يحفظك يا استاذ وليد ادينا بقى يا ربنا استاذ يبارك يا مصطفى رب. إيه، طب- بارك الله فيك يعني آه، قراءتك طيبه جدا يعني بس انا حاسس ان انت بتعمل مجهود يعني يعني آه، يعني في في جهد كبير قوي يعني عايزين نخف الجهد ده شويه في القراءه من ناحيه النفس ولا ولا الأح- الاحكام عندي ضعيفه بامانه يعني عشان لا لا لا لا انت في ال- في ال- في المقطع اللي قراته ما فيهوش مشاكل في الاحكام لكن هي زي ما بقول لحضرتك كده تحس كده ان انت بتبذل مجهود كبير قوي وانت بتقرا ما هو بتعلم ان شاء الله بفضل الله لان الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد بتمرن بسمع صوته ان شاء الله فايه يعني ب- لا ان شاء الله يعني آه، تبقى قارئ آه، كبير ان شاء الله ربنا يا رب يرضيك يا رب الله يكرمك.
يعني الناس انا كنت ان شاء الله آه، وانت ايضا ان شاء الله الله يكرمك ماشي والاخ مصطفى أخويا.
اديني الشيخ مصطفى اه عارف عليكم السلام ورحمه الله وبركاته انا حديث بقى نعم اقول حديث هتقول حديث مش هقدر اقرا بقى طبعا ورا الشيخ وليد آه، غطى عليا مش هقدر طيب اتفضل
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمي الله العباس يعجبني جمالك ها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه العباس يعجبني جمالك يعجبني جمالك اه بارك الله فيك وانا اول مره بصراحه اسمع الحديث حديث صحيح يا شيخ محمد ها انا انا يعني آه، طبعا آه، احنا يعني آه، الامر بالنسبه لنا يحتاج الى تحقيق صح يا شيخ محمد آه، بارك الله فيك آه، شيخ مصطفى شيخ حسن انا سبتك للاخر عشان انا حاسس من اول حلقه ان انت مخضوض لا خالص فانت جاهز دلوقتي ولا نخليك بعد الهوا لا لا كويس يعني هتقرا دلوقتي ولا بعد الهوا لا عشان ما ابردش بس عشان ما تبردش طيب اتفضل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعرف دي قراءة مين بقى؟ اللي متكتف كان واحد مكتفه أربعة ولا حاجة وبيقرأ وهو إيه يعني متحفز قوي اقرأ كده أنت سامعني أدائك قبل الحلقة كان طيب كده اقرأ بأداء و... أمتعنا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب تضخ بالنا بالحاجه بقى ما اقولش يات لان انا عندي الهمس ايه الهمس جرين نفس مش جرين صوت نعم آه، وتذكرت قولا يعني منقولة عن آه، الشيخ عمرو بن سعد عثمان كان في وهو من هو يعني كان في مقرأة وقرأ عليه أحد آه، التلاميذ فقال انشقت فالشيخ أخ- قال له يرحمكم الله وكأنه سمع عطاس يعني يسمع- يسمع القليل لأنه آه، لأنه لأنه لم يعتاد على سماع صوت في التاء يبقى أقول إيه يتلون يتلون يت يتل يتلون أيوة كده يلا
كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن نمسك عضاء شوية ومن أظلم أصل ده قالك هيوقعك في أخطاء كتيرة وأنت حر ومن أظلم ممن
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم بارك الله فيك يا شيخ حسين يا شيخ حسن أنت قراءتك كويسة بس أنت متحفز وقلقان معلش مش أول مرة بس يعني المرة الجاية مش هنلاقي الكلام ده إن شاء الله.
طيب يلا زي بعض معانا الأستاذ محمد من العريش السلام عليكم يا هلا بك استاذ اشرف أهلا بيك أستاذ محمد كيف حالك؟
الحمد لله في نعم والله الله يخليك ربنا يجعلكم كده منارة للقرآن دائما آمين يا رب العالمين ويستخدمنا وإياكم إن شاء الله آمين يا رب العالمين.
ابدأ ابدأ إن شاء الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم بارك الله فيك بارك الله فيك يا شيخ محمد قراءتك طيبة بس أنا عايزك بس تخف في الترعيد برضه شوية يعني الأداء آه، طيب والقراءة طيبة حاجة نبيلة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ احمد في يا نعم.
أستاذ أشرف؟
في نعم يا حاجة نبيلة الله يكرمك جزاك الله خيرا الله يحفظك إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب
وهم يتلون وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين من وكذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما حاجة نبيلة نعم انت يعني ماشيه كويس قوي بس ما قولش يوم القيامه حاضر.
يوم القيامه هو النفس بس شوية طيب حاضر فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ممتاز حاجه نبيله ربنا يحفظك بارك الله فيكي معانا الاستاذه تسنيم من السعوديه السلام عليكم السلام عليكم السلام ازيك يا عليكم تسنيم السلام الحمد لله ها الحمد لله آه، لو سمحت ينفع أقرأ من البقرة بسم الله ما شاء الله عندك كام سنه يا تسنيم تسع سنين بسم الله ما شاء الله اتفضلي يا تسنيم
وق- بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى وقالت النصارى ليست طب بص يا تسنيم اليهود- تسنيم نعم هنتفق على حاجه اي نون عليها شده هنقف عليها شويه بالغنه وقالت اليهود ليست النصارى ماشي اتفقنا ماشي.
يلا وريني بقى
ها. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون بارك الله فيك يا تسنيم ممتازه تسنيم والله بسم الله ما شاء الله يعني يعني آه، متصلين بسم الله ما شاء الله مستواهم عالي جدا صح ومحرومين احنا بقى من ايات ومن آه، حنين آه، من البحر الاحمر ومن آه، هانيا والاطفال جمال اللي كانوا بيتصلوا علينا واظن انهم مش عارفين يوصلوا لنا من خلال الهاتف آه، ايات اليوم بتتكلم على اليهود ونسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يحرر المسجد, المسجد الاقصى من ايدي اليهود اللهم امين آه عايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا القران هو طريق النصر اه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقوام ها ويضع به آخر.
ويضع به آخرين إذا تمسكنا بكتاب الله قراءة وعملا وتدبرا ضمننا النصر لكن إذا تركنا كتاب الله ويخفض به أو يضع به آخرين.
آخرين فمن أراد النصر للأمة فعليه بالقرآن من أراد الدنيا فعليه بالقرآن من أراد الآخرة فعليه بالقرآن من أراد أن يكون من أهل الله فعليه بالقرآن من أراد أن يرقى في الجنان فعليه بالقرآن من أراد آه، الرزق فعليه بالقرآن من أراد أن يكون من خيار الناس فعليه بالقرآن من أراد آه، أن يبارك الله له في أولاده فعليه بالقرآن من أراد أن يبارك الله له في زوجه فعليه بالقرآن أي حاجة أنت عايزها في الدنيا أي حاجة حضرتك عايزها في الدنيا عليكم بالقرآن القرآن هو حبل الله المتين تمسكوا به واعتصموا به تنجوا بإذن الله تعالى يبقى احنا محتاجين ان احنا نهتم بالقرآن قراءة وتدبرا وعملا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق عشان الناس اللي بتقول أنا تعبت وزهقت أنا كل شوية أروح للشيخ ويردني نعم وحاسس إن القراءة تقيلة عليا نقول لك يا أخي أنت متعتع فلك إيه شكرا أجران مين فينا مش عايز أجر والله يوم القيامة كل واحد يدور على حسنة نسأل الله العفو والعافية لنا ولكم في الدنيا والآخرة في نهاية الحلقة باسمكم بشكر ضيفي في الاستوديو الشيخ محمد إبراهيم جزاكم الله خيرا وجزاك الشكر نورتنا يا شيخ محمد يكرمك مولانا وحشنا جيت بعد فترة طويلة يجزاك، ربنا آه، يعزك.
والشيخ حسن حسين وأول مرة يشرفنا وإن شاء الله المرة الجاية يبقى معانا بإذن الله تعالى قريبا على شاشة قناة الرحمة كما أشكر باسمكم جميع القائمين على قناة الرحمة جزاهم الله عنا خير الجزاء وخص بناديهم فريق العمل في برنامج اقرأ وارتقي وعلى رأسهم المخرج الجميل مخرجنا الطيب أحمد الشريف وفريق العمل معه جزاهم الله عنا خير الجزاء آه كما أشكر كل ما اتصل علينا من مصر ومن خارج مصر جزاهم الله عنا خير الجزاء الشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين ألتقي بكم بإذن الله تعالى حول مائدة القرآن يوم الأربعاء القادم قبل هذا الموعد بساعة انتظرونا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقرأ وارتقب القرآن وانعم بالنور الرباني رتل آيات الرحمن في روض الروح الروحاني اقرأ وارتقب القرآن اقرأ وتمسك بالرحمة فالرحمة بستان الحكمة أنصت للشيخ وتابعه وتمتع في أرقى نعمة اقرأ وتأن مع المهرة فهناك ملائكة بررة الماهر يحيا بينهم برحاب الجنة والسفرة برحاب الجنة والسفرة